هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وحشتوني بعد هذه المدة الطويلة ربنا يكرمكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون وفي رواية المؤمن هين لين كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ حتى لو قعدتك على طوبة أعد ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأنا بحبكم في الله مش عارف ليه بس هو الحب بيجي زي الانفلونزا كده من غير سبب أنا بحبكم في الله ودلوقتي وأنا بقول المقدمة وأتفرس وجوهكم كده واحد واحد وأبص على الناس اللي وحشني والوجوه اللي أنا افتقدتها في الأيام اللي فاتت وقلت في نفسي انه ما بيتسناش لي في اي درس في اي منطقه ان انا اعمل كده ان انا ابص للناس واحد واحد ببقى حاسس ان انا السلام عليكم وكده يعني واخلص وامشي لكن انتوا أنتم أهلي وعشيرتي وأنتم إخوتي وأحبتي وأنتم اللهم اجمعنا في الجنة اللهم اجمعنا في الجنة اللهم اجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم كما حرمنا منه في الدنيا فصبرنا فأجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها بأن تجمعنا معه في الجنة يا رب آمين كيف حالكم مع الله هذه قضيتنا واحد آه، بيقول لي وانت مش هتفضها سيرة بقى القلوب القلوب القلوب مفيش حاجة تاني لا مش هفضها سيرة هي القلوب القلوب القلوب لحد ما ربنا يصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وأنت خير الرازقين آمين آه إذا قلت لي طلعت بإيه من الحج السنة دي ولا هتقولوا لي أنت عايش مع إيه اليومين دول هتسألوني السؤال ده ولا ده الاثنين ده انتوا بقى فاضيين الليله دي ما وراكوش حاجه آه طلعت بايه من الحج السنه دي طلعت بالخوف على الشرع على الشرع على السنه الخوف على الدين كنت قبل ما نسافر خطبت خطبه لماذا نحج وقلت فيها ان من اهداف الحج ان تقر عينك برؤيه الامه الواحده وفعلا قرت عيني وانا شايف واحنا رايحين يوم تسعة على عرفه كان كل الطرق قولوا رايح واحنا راجعين بالليل كل الطرق راجع فقرت عيني ان كل المسلمين ماشيين في اتجاه واحد ما فيش حد إيه؟ يعني واحنا رايحين الصبح ما كانش حد راجع صح ولا لا واحنا راجعين بالليل ما كانش حد رايح هي دي الهدف المرجو ان يكون المسلمون كلهم ها اتجاه واحد احنا اصحاب قبلة واحدة رب واحد نبي واحد هدف واحد الجنة فكده كده ليه ولكن مما أرق فكري وأهمني وأنا في جلسة العيد أنتوا ما جيتوش ليه في جلسة العيد مش أنا دعيتكم قبل ما أسافر قلت لكم خامس يوم العيد بعد العشاء شرفونا في البيت ما جيتش ليه رجب
كرم البدري آه،
ربنا يكرم علينا كرم البدري ماشي يا كرم ما جيتش ليه يا كرم وانا ما اعرفش والله يا عم شيخ الله اتمنى ان انا اقطع ترجمه
صلوا على الرسول صلي قلت لهم ان انا قلت لولادي بعد ما رجعت انا طلعت بفايده ان انا مش هشيل الهم اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم تحمل عنا همومنا اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وازل هم المهمومين من المسلمين وانجي المستضعفين من المؤمنين فلكن بقول لكم ان لما اهمني في ال- في الحد البدع البدع تفاجئ ان كل سنه في الحج في بدعه جديده فوجئت ان الناس يوم سبعه ماشيين المغرب يوم سبعه ذي الحجه رايحين فين؟ قالوا رايحين منى ليه؟ قالوا هنبات في منى تباتوا في منى ليه؟ المبيش في منى ليله تسعه مش ليله ثمانيه قالوا لا عشان الزحمه يا عم اقعد كل الشركات راحه فوجئت شئت انهم راحوا يوم سبعه ودي بدعه بيسموها بدعه اضافيه يوم 8 بالليل حتى المعسكر اللي انا فيه الشركه اللي انا بحج معاها راح واخد الناس الساعه 11 ونص 12 بالليل وماشي بات في عرفه الله هي عرفه بيتبات فيها يا ناس قال لك ده كل الشركات المصريه بتبات في عرفه ليله التسعة يوم 8 بيبقوا يمشوا العشاء يباتوا في عرفه يباتوا في عرفه لم تخلق عرفه للمبيت ازاي انتوا رايحين تباتوا في عرفه ده كل الناس كده طب ما نسبح بعد الفجر نمشي زي النبي ما عمل قالوا لا اللي هيمشي بعد الفجر مش هيوصل عرفه قلت لهم لا انا قاعد وقعدت وجلس معي بعض الشيوخ والاخوه ال- والنساء والعجزه واصحاب الحالات الخاصه عجيب اما شفتهم في الفجر انزعجت انتوا قعدتوا ليه قالوا اشمعنى انت قاعد قلت لهم لا طب انا همشي لحد عرفه لكن انتوا مش هتقدروا تمشوا قالوا لا اللي يمشيك يمشينا الله- هو ده اللي أنا قلت الله اكبر سبحان الله العظيم خرجنا من باب ال- الخيمه في منى طلعنا يا دوبك على الكوبري لقينا اتوبيس تطلع عرفه يا عم قال اطلع عرفه اركبوا يا ناس ركبوا وانا كان معايا عربيه صغننه كده بتوصلني عشان انا مكسح فالشاهد ايه قلت لهم يلا توكل على الله الاتوبيس بكام بمبلغ زهيد بسيط ركبوا الاخوه كلهم والنساء والناس الكبار ركبوا الباص وانا خدت عربيتي ومشيت والله وصلوا قبليه والله وصلوا عرفه من منى بعد ساعه واحده او ساعه الا ربع اللي كان بيقول لهم ست ساعات وهتوصلوا بعد العصر وهتضيعوا يوم عرفه الشاهد نمرة واحد اكتب في قلبك لازم تحجوا لازم تحجوا انتوا شباب اللهم ارزقنا الحج عشان تطبق السنة عشان ما حدش يسوقك الاتوبيسات مشيت شت، مع السلامة وتمشي على رجليك لازم تحج انت ما حجيتش ليه يا سيد لازم تحج السنة الجاية خلاص ان شاء الله تحج السنه الجايه اللهم اسال الله ان يجمعني واياكم على عرفه السنه القادمه يا رب جميعا لا تغادر منا رجلا واحدا يا رب بس اعزم من دلوقتي وانوي زي ما قلت لكم قلت في الخطبه الواد اللي عايز يتجوز بيعمل جمعيه صح ولا لا بيعمل جمعيه وبيستلف وبيشتري بالتقسيط وبيتصرف و- وبيفضل يقول، يا رب ساعدني يا رب يا رب ويقول لي ده ساعدني ويقول لي ده خليك معايا ويقول لي ده صح ولا لا لو راى ربنا منك العزم ده هيرزقك الحج هيسر لك الحاج انا انا فوجئت ان السنه دي في ناس حجت ب 20000 جنيه وما تزعلوش مني انا اسف ان 20000 جنيه ما بقوش المبلغ الضخم يعني لان في ناس حجت ب 105 وفي ناس حجت ب 90 و77 لكن 20 ده برضه يعني والناس بتوع البري اظن اقل من 20 ال- الشاهد ايه؟ قول له يا رب انا عايز احج انا عايز احج وانا شباب كده عايز احج وانا بصحتي كده عشان اقدر آه، احج صح يا رب عشان ما حدش يتحكم فيا ويقول لي الاتوبيس هيسيبك ابكي لربنا وقول له انا عايز احج خفت اللي بيباتوا في سبعة يوم بيباتوا في منى يوم سبعة بيباتوا في عرفة يوم ثمانية وفي مزدلفة بيباتوا بره مزدلفة واليومين التانيين مش عارف ما بيرموا الصبح ويرموا الساعة 12 بالليل قلت هيجي على الناس يوم يحجوا غير حجة النبي بالطريقة دي الأمور ماشية في اتجاه إن الحجة هيبقى مش على سنة النبي مش بطريقة النبي مش زي الحجة اللي النبي حجها وقال خذوا عني مناسككم عشان كده جاي وفي نفسي إن أنا أقول لكم والكلام ده أنا عايز أعيده تاني في فضفضة يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله في التلفزيون أسمعه للأمة كلها أقول لكم اتمسكوا بدينكم اتمسكوا بالسنه تشددوا فيها ما تفرطوش في ذرة لأن التفريط بيجر تفريط والتساهل بيجر تساهل والآخر الأمة دي هتضيع الدين ده هيضيع بالطريقة دي أنا بقول إن في دعاء النهاردة شغلتهم التسهيل والتساهل في مشايخ كده شغلتهم انهم يسهلوا كل حاجه مش مشكله ومش مشكله ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا في الحج وتزودوا خدوا معاكم فلوس خدوا معاكم اكل افتكرت السنه دي وانا قاعد في منى يوم 8 لما حجيت اول مره امي عملت لي شويه قرص وشقق الله يرحمها اللهم ارحم امي وابويا وامواتكم جميعا يا رب اللهم ادخلهم فسيح جناتك اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل جليسهم العمل الصالح اللهم ارضى عنهم بقول لك عملت لي شوية قرص كده وشو اخدتها معايا كنت كنت بقرقش فيها آه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الشاهد ايه تزودوا خد الزاد معاك خد اكلك اخويا محمود اخويا شقيقي حق السنه دي اسال الله ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي كل مريض مسلم فوجئت ان هو جايب معاه في الشنطه شايل شنطه على كتفه كده فيها جبنه جايب جبنه نستو معاه وجبنه مش عارف ايه آه، جبنه بيضه معاه و... ايه يا ابني انت جايب جبنه هي السعوديه ما فيهاش جبنه قال وتزودوا آه، بيفهم احسن مني الوقت الشاهد ايه واخد زاده معاه بس ربنا لما قال لنا وتزودوا قال لنا ايه كملوا كده آه خدوا التقوى خدوا التقوى واتقوني يا أولي الألباب سألت المشايخ اللي بيقولوا للناس ارمي الصبح قلت لهم مش النبي يا ناس صلوا عليه هو في ايه الناس دي ايه يا عم سامي انت اختفيت رحت فين صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم آه لما قلت للمشايخ لما انتوا عارفين مشايخ كبار حبايبنا اخوانا على المنهج تقول مش النبي وقت للرمي اوله عند الزوال قالوا اه قلت امال انت بتقول للناس يرموا الصبح ليه قال المشقه والزحام قلت له يا شيخ وفين التقوى في الفتوى انا اتقي ربنا في الفتوى واقول للناس ارموا الزوال وبعد كده هو لو تساهل وعمل حاجه تانية يبقى هو حر لكن انا اقول الصح ما ينفعش اقول الغلط ادل للناس غلط افسد للناس حجتهم والغلابه دول بيحج حجه وما بيطولش غيرها بعد كده ابوظ له حجته اللي هو جاي حجه العمر حجه الاسلام الركن عشان اسهل هو قال لك سهل لي ما بنرمي بعد الزوال والدنيا رايقه وزي الفل ومفيش اي حاجه دي الاولانيه طلعت بايه من الحج طلعت من الحج بانك يا يا كرم لازم تثبت على الدين وتتمسك بالسنه اشد تمسك والدقة على الآخر ما تفرطش في ذرة وخصوصا هذه الفئة وإلا الدين هيضيع طيب بطل زعيق وقول لنا عايش معاه ايه اليومين دول حاضر تدفع كام صلى الله عليه وسلم عايش اليومين دول مع القرآن و لسه ما فهمتش يا رب فهمنا يا رب اللهم ارزقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا تدبر القرآن أن القرآن من عظمته يعمل عملين في آن واحد قال الله ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى بالراحة دقق معايا كده القرآن للمؤمنين هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى حد يفهم ويفهمني بالراحة هل ممكن القرآن يبقى لشخص واحد في وقت هدى وشفاء وفي وقت وقر وعمى اه هي دي عظمة وخطورة القرآن إذا ما أنزلت سورة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا هو أنت كده لما يبقى في حالة إيمانية عالية تلاقي القرآن يخليك ترفرف ولما يبقى قلبك مريض في أيام تلاقي القرآن بيزيدك رجس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الآية يا عم الشيخ معاذ اللي في آخر الحاقة وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح قولوا سبحان الله سبحان الله ان القران يبقى تذكره للمتقين وحسره القران قره اعيننا كلام الله لسه فوجئت دلوقتي واحد بيقول لي في اخ ما بيعرفش يقرا ويكتب بيختم القران مرتين في الاسبوع سماعا حاطط سماعه في ودانه وكل يوم بيقرا عشر أجزاء بيسمع عشر أجزاء هو ده لما يبقى القرآن قرة عينك بتعرف تقرا بقى ما بتعرفش تقرا بتفهم ما بتفهمش تعلمت التجويد ما تعلمش بس حب القرآن حين يسري في دمك اللهم ارزقنا حب القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا خلينا نجيب الدعاء ده من أوله اللهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك قولوا معايا اللهم إني عبدك لا مع بعض مع مش ورايا معايا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني آمين دعاء جميل وبتكسف ان انا اعدل واقوله بصيغه الجمع اللهم ان عبيدك بنو عبيدك زي ما النبي قاله نقوله اه زي ما بلاقيها في القران حسبنا الله ونعم الوكيل ما بقولش حسبي الله ونعم الوكيل بقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل وهكذا خليك دايما برضو ايه في هذه ال- في هذه الامور زي ما ربنا قال نقول زي ما النبي قال نقول ونسال الله ان يستجيب دعاءنا آه عايزين ننتقل بقى نقله ونشوف درس الليله واحد بلاني بجرنان وانا الحمد لله ما بقراش جرايد عاده فلقيت في صفحة ولا نص صفحة كده واحد كاتب الشيخ يعقوب صحفي بتاع الترهيب وسلم لي على الترغيب فقلت اعملها الليله دي ترغيب عشان اسلم له على الترغيب يبقوا بلغوه بقى ان انا عملت حته ترغيب اهي فاتكلم الليله دي عن الجنه والجنه فقط عشان انا بحبكم في الله وعشان الدنيا عيد فربنا يجعل عيدنا يوم نلقاه صم الدنيا واجعل فطرك الموت عن انس بن مالك وابي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين قالوا وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده هو انت يا اخي مش متصور الحته دي لما خ- ده الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده يد الله يد الله حين تغرس شجرة كيف تكون هذه الشجرة شجرة ربنا اللي زرعها بإيده وعقيدتك يا مسلم أن لله يد ولكن ليست كأيدينا يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكيف يقدر قدر دار غرس الجبار أشجارها بيده تسوى كام الجنة دي بالله عليك يا أخي ما بتقولش في نفسك يا أبو الفتوح أموت وأشوف شجرة ربنا غرسها بإيده أه والله أشوفها دي أشوف وفي الجنة لهم فيها ما يشاءون أقول له يا رب أنا نفسي أشوف عظمتك وجلالك وأنت تغرس شجرة شوف الأمنيات بقى لما تبقى سبحان الملك وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكراماته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول والله إني حين أتخايل الجنة حيث لا مرض ولا نغص ولا آفة تعرض بل نعيم مستقر مستمر متنامي يكاد عقلي يطيش يعني أنا لما أتصور نفسي كده يمر أسبوع سبعة أيام ومحدش ينكد علي ولا حد يضايقني ولا يجي لي صداع ولا مغص ولا آه، ونايم مرتاح واكل مبسوط آه، مش شيء بيحصل يعدي اسبوع على بعضه كده يا جماعه ولا يعدي يا شعبان بيعدي الحمد لله اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اجعل ايامنا كلها سعاده واملا بيوتنا بالخير والبركه وابعد عنا المشاكل والهموم والمشاغل والاحزان والمتاعب والالام ورد عنا اذى المؤذين يا رب العالمين فان سالت تعالوا نوصف الجنه كده حته حته فان سالت عن ارضها وتربتها عشان الشباب الصعايدة اللي موجودين ضيوفنا الكرام النهاردة أيوة رفعوا رأسهم كلهم أيوة يا صعايدة عشان بس ايه وانتوا جايين بقى التراب والارض وال طب الجنه ترابها شكله ايه المسك والزعفران الارض بقى مسك الارض مسك الارض زعفران عارفين ما تعرفوش لا الزعفران ولا المسك مش مهم بس هي حاجه حلوه الارض التراب الطينه مسك وزعفران يا رب ارزقنا الجنه يا رب وان سالت عن سقفها عرش الرحمن السقف عرش ربنا وكتير قلت في موضوع ظل العرش يا نهار ابيض طب والواحد هيسيب ظل العرش في الموقف يروح الجنه ازاي خلينا يا عم تحت ظل العرش العرش لما احس ده سيدنا ابو ايوب لما كان النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم فوق منه ما كانش بينام النبي هنا النبي اسمع رجلي ماشي اه سيدنا النبي صلى فلما احس ان ربنا فوق العرش عقيدتك يا مسلم ان الله مستو فوق عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله لما احس ان ربنا فوق العرش وانا تحت العرش منه حاسس ربي فوقي قلبك فين سقفها عرش الرحمن وإن سألت عن ملاطها الاسمنت اللي بين طوبة وطوبة المسك الأزفر وإن سألت عن حصبائها الحصى الحجارة الطوب اللي في الشارع الرمل اللؤلؤ والجوهر قلت طب الواحد يعبي له شوية لؤلؤ في جيبه ياخدهم معاه يا عم انت بيتك مليان ده مترمي في الشارع مرمي ده تراب وإن سألت عن بناء بيتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب وإن سألت عن أشجارها فما فيها من شجرة إلا وساقها من ذهب لا من الحطب ولا من الخشب وإن سألت عن ثمرها بعد ما جينا من الحج قلت لهم يا جماعة ما فيش مانجا قالوا لا خلصت قلت يا رب ارزقنا الجنة يا رب فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة ما فيش بقى في الشتاء فيه وفي الصيف ما فيش لا لا لا لا, لا. عايز ايه إن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل يعني كده السكينة آه ما بتعديش على حاجة اقطم بس أنت اهبر الهط وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل الخياط اللي كان بيخيط لي الله يرحمه مات الله يرحمه قولوا امين اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين عم عراقي مات محتاسين مش هتشوفوا جليلي بالحلوه دي تاني هاجي لكم بقى ب الشاهد ايه طب انا في الجنه هقول يا رب اديني عراقي عراقي يبقى في الجنه مش هيشتغل خياط اللهم ارحمه ف قالوا لرسول الله ثياب أهل الجنة فقال تشقق عنها أشجار الجنة تصدق بقى إن هيبقى عندك شجرة في الجنينة بتاعتك الشجرة دي بتطلع لك آه، قمصان بيضة جلاليب بيضة وشجرة تانية بتطلع لك عمائم عمة ملفوفة ما هو ساعتها ما مش هقدر اقول لنسوانك قولي عمامه فخلاص النسوان هيبقوا بشوات هناك فهتعمل ايه؟ فهتلاقي شجره بتطلع لك بنطلونات وقمصان وجرافتات وطواقي وبرانيط وطرابيش و... نفسك في ايه اشجار بتطرح
متفصلة مقاسك مش زينا احلم انت بس يعني لو حلمت كده خطر ببالك شكل لبسه معين
هتلاقيها قدامك وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة كلمة قوارير قارورة يعني إزاز ربنا بيقول قوارير من فضة قوارير إزاز من فضة قال لك فضة في صفاء الزجاج يعني فضة رقيقة لدرجة انك تشوف اللي جواه فضة ازاز ازاز فضة ازاي ده الجنة دي الجنة اوعى تقول ازاي قادر آنيتهم الذهب والفضة ذهب في صفاء الإزاز فضة في صفاء الزجاج وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها يا رب يا رب أنا بستبشر بكلام الغلابة اللهم اجمعنا في الجنة يا رب يقول لك الجنة أفنان أفنان يعني أغصان متداخلة تشكل في ناس بيحبوا المناظر ال- الخلابة الطبيعية منظر حسن منظر جميل فتلاقي شكل الشجر عامل له في يوم واحد راح رسم شجر مكون منه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رسمة صورة فالناس أخذ بلبها هذا الرسم فأحيانا وأنت في الجنة آه، تقول يا رب أنا نفسي آه، في لوحة جميلة تلاقي الشجر بتاعك عمل كده كده كده لوحة طبيعية قدام عينيك نفسك في إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسك في رسمة كده تلاقيها قدامك موجودة كل اللي نفسك فيه الشجر ده مع تداخل الأغصان وتدلي الأوراق والثمار الهواء بقى وهو بيهز ال- الأغصان دي والأوراق دي تقول الله الله والعصافير طبعا مش زي العصافير بتاع الشيخ معاذ لا عصافير الجنة ده موضوع آه، اه موضوع تاني مختلف عصافير قول له يا رب انا عايز بلبل بيصدح بالله اكبر تلاقيه قدامك بلبل بيقول لي الاذان بلبل بيقول لي لبيك اللهم لبيك عايز آه، كروان كل اللي انت عايزه وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها مئة عام لا يقطعها قول لي ده الناس بقى اللي عندهم جنة واسعة احنا هنبقى الجنة بتاعتنا حتة قد كده. لا لا لا لا لا احنا قلنا المرة اللي فاتت ان اقل واحد في الجنة له قد الدنيا 11 مرة قد الدنيا 11 مرة مفيش حد عنده جنة ضيقة فدانين ولا 100 فدان ولا 1000 فدان ولا مليون فدان لا ده اقل حاجة قد الدنيا 11 مرة وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفي عام يمشي فيها ألفين سنة عشان تخلص الملك بتاعك سراير في الجوانب وكل حاجة كل اللي انت عايزه وإن سألت عن خيامها وقبابها أنا بروح دول الخليج وفاجئ انهم عندهم قصر قصر ضخم جدا وعامل جوه القصر خيمه هم بيحبوا كده وخيمه الشعر ديت انتوا شفتوا ولا ما رحتوش آه هعمل لكم خيمه قريب ان شاء الله آه الخيمه الشعر دي سبحان الله العظيم بندخل جواها والدنيا تمطر مطر سيل وما تخرش نقطه ميه ساعه ما ينزل عليها المطر الصوف يدخل في بعضه كده ما, تن... ما تخرش نقطة مية سبحان الله العظيم الشاهد ان في بعض الناس بيحبوا الخير انت عايز في الجنة تقول له يا رب انا راجل كلاسيك عايز خيمة خد خيمة الخيمة الواحدة من درة لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلاً يعني تسعين كيلو مئة كيلو درة يقول لك انت عايز خيمة الخيم عندنا بقى مش قماش ومش وبر ومش شعر الخيمة لؤلؤة النهاردة لو مسكوا لؤلؤة قد كده في افريقيا بيقتلوا بعضهم عليها لا دي لؤلؤة طولها 100 كيلو ال 55 ميل 90 كيلو يبقى 60 ميل 100 كيلو تقريبا 100 كيلو متر جوه الخيمة الخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون ميلا من تلك القيام وإن سألت عن علاليها وجواسقها إيه بقى علاليها وجواسقها دي كان يعني البلكونة يا عم الحج وال والمندرة آه دي علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وإن سألت عن ارتفاعها النهاردة آه اللي بيبنوا بيوت اتنين متر ونص وقطم لما تلاقي حد عامل يقول لك انا عامل مباني مرتفعه 3 متر ده في الجنة بقى ارتفاعها قد ايه؟ ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب وإن سألت عن فروشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر ليلة البدر الكل الكل سيبعث يوم القيامة اللهم اجعلنا منهم يا رب أهل الجنة على خلق أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء ستين ذراع يعني كم 42 متر طول الراجل 42 متر في عرض سبعة أذرع سبعة أذرع يعني خمسة متر يعني طوله 40 متر وعرض كتافه 5 متر كده الكل تبعث أول زمرة إلى الجنة على هيئة القمر ليلة البدر الكل وشه مدور كده ومنور قمر قمر أسنانهم واحدة 33 سنة وتقف 33 سنة ما يبقاش 34 لا لا مفيش 33 ويوم هو 33 سنة يفضل عايش إلى الأبد في الجنة كم؟ 33 وإن سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه السلام أبي البشر وإن سألت عن سماعهم أنا عمال أدور أجيب لكم حد نسمعه في القرآن وبتوع القراء بيتقالوا علينا و... وبيتعبونا ومش طايلينهم مش عارفين نجيبهم وكل ما نتفق مع واحد ما يجيش طب أنا في الجنة عايز اسمع انا بحب اسمع قران عايز اسمع هتسمع فان سالت عن سماعهم غناء ازواجهم من الحور العين زوجتك ما تقوليش بقى ام كلثوم ولا مش عارف مين حاجه متعه بقى ملائكه واعلى منه سماع اصوات الملائكه وهم يرتلون القران في ملائكه متخصصين هيقروا لك واعلى منه مجالس الانبياء والمرسلين هنبقى قاعدين كده انا وانت في يوم من الايام يا عم شعب اللهم ارزقنا الجنه يا محمد يا صلاح ها ونبقى قاعدين يوم كده في الجنه واقول لك ايه رايك تيجي نزور سيدنا داوود نسمع منه شوية مزامير يلا يلا بينا ونروح نقعد عن سيدنا داوود خلصنا داوود سيدنا داوود لك بقول لك ايه تعالى نقعد مع سيدنا يوسف يحكي لنا قصته مع امرأة العزيز يلا بينا نقعد مع سيدنا يوسف سيدنا يوسف الجمال كله والرقة والأدب والحلاوة والأمارة خلصنا سيدنا يوسف تعالى بقى نحلي بسيدنا النبي محمد ونقعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قول لنا حديث سوق الجنة صلى الله عليه والرسول يقول لك ما انت في الجنة اهو يا ابني معلش عايزين يسمعوا منك بسند عالي عايز إجازة أنا منك يا سيدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعلى منه سماع النبيين وأعلى منه خطاب رب العالمين آه. خليها دي شوية للآخر هتيجي معانا في سوق الجنة فلا يدع الله أحدا في هذا المجلس إلا ويحاضره محاضرة في سوق الجنة الناس كلها تبقى قاعد اللهم اجمعنا في سوق الجنة اللهم اجمع هذا الجمع لا تغادر منا رجلا واحدا يا رب يا رب اجمعنا في سوق الجنة ربنا كل واحد بنفسه يقول له يا فلان يا فلان يا فلان واحد واحد ربنا هي الله الله الله الله الله الله الله العظيم سيكلمك بنفسه وان سالت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها احنا بتقول لي هنروح لسيدنا داود وسيدنا يوسف وسيدنا سليمان وسيدنا ابو بكر وسيدنا علي بن ابي طالب نزورهم طب هنقطع كل المسافه دي مشي لا يا ابني مشي ايه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه وايه ويخلق ما لا تعلمون يعني كانوا يعرفوا الخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلمون بقى العربيه والطياره والدبابة والنفاسة وال وإيه في 16 اللي خلقها الله ويخلق ما لا تعلمون فلذلك يوم القيامة في الجنة نفسك في ايه طيارة عايزها آه، مروحية ولا نفاسة ولا أسرع من الصوت اللي أنت عايزه اتمنى يا عم رجب نفسك في طيارة شكلها ايه ملونة ولا أبيض وأسود نفسك في طيار ولا أنت اللي تسوق سبحان الملك دي الجنة يا ناس نجائب واحد يقول لك لا لا لا أنا بقى نفسي أركب جمل خد جمل صراحة أنا عايز أبقى فارس وأركب حصان إيه أركب حصان بقى أنا بقى نفسي بقى في بغلة خد بقى كل اللي أنت عايزه نجائب تسير بك حيث شئت بين الجنان وإن سألت عن حليهم وشارتهم في واحد لازم يحط ال- القلم وبتاع يعني ايه اكسسوارات فا اه اكسسوارات عايز يعمل شويه اكسسوارات حاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا فاساور الذهب والفضه واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان عمل لك تاج مرصع بمليون قطعه لؤلؤ بمليون لؤلؤه وان سالت عن غلمانهم الخد مين بقى وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ لؤلؤا منثورا وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم خش بقى على عشان الناس المفتونين بالنسوان دايما اللهم اللهم زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على امر دينهم ودنياهم وزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على امر دينهن ودنياهن قلت لكم ان الدنيا والكل اللي انت شايفه ده ده كل ده تقليد ده قشره سمعت خطبة جمعة اسمها فالصو ولا ما سمعتوهاش دي آه اسمعوها خطبة جمعة اسمها فالصو بقول ايه ان كان في واحد آه، امرأة راحت تشتري منه دهب عشان بنص عشان كده بنصحك قول لمراتك لو رحتي عند بتاع دهب من غيري تبقي طالق ما تخليهاش تروح عند بتوع الدهب ابدا لوحديها فتنه واحدة راحت عند بتاع الذهب تقول له أنا عايزة ده قال لها ده 28 ألف جنيه طب أنا هجيبهم منين مش عارف إيه شاف عينيها بتلمع قال لها لكن ممكن أديهولك لو مكنتيني من نفسك بقلة الأدب والسفالة دي لا ما كل يوم تعدي من قدام الباترينا تبص وهو إيه يقول لها ها لحد ما في مرة قالت له ماشي فمكنته من نفسها وأعطاها بعدما أعطاها رجعت لا وجدت العقد في قالت له ايه ده قال لها ها يلا قلت له امال اللي انا خدته ايه قال لها لا ده قشره وانا هديك الاصلي فجاءت في اليوم الثاني بسكينه وطعنته 36 طعنه قتل قطعته حتت قلت شوف الغل بتاع المراه لما لقت انها باعت شرفها بفلسه انت بتبيع دينك بفلسه بتبيع دينك عشان ايه عشان نسوان اوعى تفكر ان النسوان اللي في الدنيا دول نسوان دول فلسه بجد انت إن- اصل انت ما تعرفش انت لو تعرف الجمال والحلاوه الحقيقيه ما كنتش تبص لهم والله ما تبص لهم ما يتبص لهمش لو تعرف بس اصل انت ما تعرفش انت لو تعرف الجمال الحقيقي في الحور العين شكلهم ايه آه اقول لك ايه بقى كواعب اتراب جرى في اعضائهن ماء الشباب الرسول قال اذا اعجبتك امراه فتذكر مناتنها يا ابني دي بتبول وتتبرز يا ابني ده اللي انت بتشتهيه ده محل ال- الحاجات الوحشه منها اما في الجنه لا بول ولا ابراز ولا حيض ولا نفاس نظافه تامه جرى في أعضائهن ماء الشباب فلا الورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته النهود واللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور والرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت ويضيء البرق بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما شاء في تقابل النيرين واذا حادثتهم فما ظنك بمحادثه الحبيبين وان ضمته اليها فما ظنك بتعانق الغصنين يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المراه التي جلاها سخيلها ويرى مخ ساقها من وراء اللحم لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حليها لو اطلعت هذه المرأة الحورية على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ونورا ولانطفأ لها نور الشمس تسيب دي وتبص ال فلسو فلسو برضه ولا استنطقت افواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولا تزخرف لها ما بين الخافقين ولا اغمضت عن غيرها كل عين ولا طمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولا امن من على ظهرها بالله الحي القيوم ولا نصيفها على راسها نصيفها الخمار احيانا لما تتدلع كده تلبس لك طرحه وتبين شعريتين من قدام كده القصه ولا نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها وصالها اشهى اليه من جميع امانيها ولا تزداد على طول الاحقاب الا حسنا وجمالا ولا يزداد لها على طول المدى الا محبه ووصالا مبراه من الحمل والولاده والحيض والنفاس مطهره من المخاط والبصاق والبول والغائط والعرق وسائر الادناس لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق جمالها ولا يمل طيب وصالها قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لاحد سواه وقصر طرفه عليها فهي غايه امنيته وهواه قاصرات الطرف لسه الواد عبد الرحمن بيقول لي هتزوج فلانه طالبه في كليه كذا وعملت ماجستير كذا وبتحضر دكتوراه كذا قلت له طب اتعاملت مع كام راجل دي واعجبت بكام راجل دي وملى عينيها كام راجل دي وفي الاخر هتتجوز عبد الرحمن لما تقيسوا بالرجاله اللي شافتهم يطلع ايه لا مش ابني لا لا اخ يعني اخ قاعد في وسطكم دلوقتي فالشاهد ايه في الجنه قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف يعني ايه عينيها مغمضة قطة مغمضة ما شافتش راجل غيرك حور مقصورات في الخير مقفول عليها الباب ما خرجتش ما شافتش دنيا ما تعاملتش مع راجل ما سمعتش حد غيرك ولا عينها شافت حد غيرك اجيب لك عروسه منين كده قول لي انت بقى في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا ابني انا مش هتجوز غير في الجنة يا ابنك ابن اللهم زوج شباب المسلمين يا رب ربنا يهديك يا سلامة ويجوزك ويزوج شباب المسلمين والواد أحمد ما آه فهي غاية أمنيته وهواه إن نظر إليها سرته وإن أمرها بطاعته أطاعت وإن غاب عنها حفظته فهو معها في غاية الأماني والأمان هذا ولم يطمسها قبله إنس ولا جان كلما نظر إليها امتلأ قلبه سرورا وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا إن سألت عن السن أتراب في أعدل سن الشباب 17 18 19 سنة وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر هل رأيت الشمس والقمر إن سألت عن الحدقة عينيها شكلها إيه فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور ما انا قلت لك انت ما بتفهمش في الجمال امال انت مضحوك عليك من شويه لما تسالني يعني ايه احسن حور اقول لك اسكت اسكت اصل لو عرفته هتفتن الجمال ده جمال رباني في الجنه وان سالت عن القدود فهل رايت احسن الاغصان وان سالت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كألطف الرمان وان سالت عن اللون فكأنهن الياقوت والمرجان وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان التي جمع لهن بين الحسن والإحسان فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس قرة النواظر وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهم العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة وإذا خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة حديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع وإن أنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل هذا ودعك من كل هذا إن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم فاجأ وانت قاعد في الجنة اللهم ارزقنا الجنة اللهم لا تحرمنا الجنة قاعد في الجنة في ال... في ال... في النعيم اللي قلت لك عليه ده تفاجأ منادي ينادي يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم يستزيركم يعني يطلب زيارتكم تعالوا زوروه إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته فيقول أهل الجنة جميعا سمعا وطاعة لربنا وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك ناس كده الناس مقامات مش كله هيقعد جنب بعضه هم درجات عند الله ناس على كراسي لؤلؤ وكراسي منابر من نور منابر من ذهب منابر من فضة أقل واحد وما فيهمش قليل معمول له كوم مسك قاعد مجعوص عليه كده تقول له ما تطلع اتفضل اقعد فوق يقول لك لا لا لا لا لا والله انا بستريح في القعده في الارض يا عم قوم اطلع فوق والله ما هقعد الا كده لان الجنه اميز ما فيها يا ابني الرضا كل واحد هيبقى راضي باللي هو فيه وسعيد باللي هو فيه ومش طمعان في اكتر من اللي هو طاله اللهم ارزقنا الرضا يا رب الرضا جنة الدنيا وجنة الآخرة ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك لا يرون أصحاب الكراسي بأحسن منهم مجلسا هو مش شايف إلا هذا كرسي أحسن هو شايف إنه أحسن أنا مرتاح كده حتى إذا استقرت بهم مجالسهم كل واحد خد مكانه خلاص واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو فيقول الله يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار وأعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك فبينما هم كذلك استطاع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرق عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم رفعوا أبصارهم ونظروا إلى ربهم لقد رأوا الله رأيت الله هذه العينان رأت الله الله الجبار الملك رأيت الله قال سلام عليكم هتقول ايه فيقولون اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب ويضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أن يقول سبحانه أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني اللهم اجعلنا منهم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هترفع راسك كده تقول أنا يا رب أنا هو أنا يا رب ولا هتتكسف ترفع راسك يقول سلوني فيجمعون على كلمة واحدة ارضى عنا قالوا جميعا نسألك الرضا فيقول الله يا أهل الجنة لو أني لم أرضى عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا اللهم اجعلنا منهم فيجتمعون على كلمه واحده ارنا وجهك ننظر اليك فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ولولا ان الله قضى الا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره ربه محاضره كل واحد قاعد في المجلس ده ربنا هيكلمهم واحد واحد كده يا فلان فاكر يوم كذا يا فلان فاكر يوم درس ال- الاربع لما اتكلموا عن وانت قلبك انت دلوقتي شايفني كل واحد ربنا يكلمه كلام خاص لوحده حتى يقول لاحدهم اي فل يا فل فل ترخيم فلان اسم الدلع بيدلعه الواد احمد ده يقول يا حماده شعبان يا شعب يقول له اسم الدلع اي فل اتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب الم تغفر لي يا رب ما تحرجنيش بقى ما تكسفنيش انا فيقول الله له بلى بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة ويا زلة الراجعين بالصفقة الخاسرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم تلك الجنة هذه الجنة التي وعد المتقون يا ترى من يشتري الجنة هي بقى مش ببلاش ولا بالأماني دي سلعة غالية ابن قيم بقى يقول ايه فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات باع باع مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار باع باع أبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان باع حورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام باع أنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين باع لذة النظر إلى وجه الله الكريم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم باع باع سماع سماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان باع الجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والذهب والفضة يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسق مع كل شيطان مريد باع نداء المنادي يا أهل الجنة هل لكم أن تنعموا فلا تبأسوا وتحيوا فلا تموتوا وتقيموا فلا تظعنوا وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين الفاسقين باع صفقة خاسرة باع الآخرة واشترى دنيا فانية وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من العباد فلو توهم المتخلف ما أعد الله لعباده المؤمنين من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام وما أخفي لهم من قرة أعين لعلم أي بضاعة أطاع وأنه لا خير في هذه الدنيا وهو معدود من سخط المتاع وعلم أن القوم توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال اللهم ارزقنا الجنة بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه حلة الكسلان تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان جليت عليك عرائس الليلة دي قلناها بصراحة جليت عليك وضح جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه قلبك فين بقى لو الكلام ده اتقال لصخر لرق رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقي من الكسبان لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخرة والحصباء في أشجاني لو هزك الشوق المقيم
قيل لي عبد الله بن مسعود شوقنا فقال إن في الجنة حورية لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها فلم يزل السائل كميدا قال غصتني غصتني يقول لك واحدة جميلة لدرجة تموت إذا شفتها تجنك لكن ربنا ثبت العقول لو هزك الشوق لو اشتقت النهارده انك تشوف الشجره اللي ربنا غرسها بيده لو اشتقت النهارده انك تشوف حوريه من الحور العين لو اشتقت الليله دي انك تشوف سيدنا النبي لو اشتقت الليله دي انك تشوف عرش ربنا لو اشتقت انك تنظر الى وجه الله لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالاهوان لو صادفت منك الصفات حياه قلب كنت ذا طلب لهذا الشان ولكن يا حسره خود تزف الى ضرير مقعد يا محنه الحسناء بالعميان شمس تزف لعنين وما حيلة العنين في الغشيان يا سلعة الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري من يشتري الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إمكان ذو إيمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف ولا تعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن فاتعب
فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني من يشتري الجنة الليله الليلة في هذه الليلة بقيام ليلة وصيام نهار غد وقد دخلت الجنة اللهم اجعلنا منهم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله هنا مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني